بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين وصلنا انه يفتاح وعد ربنا يقدم محرقه بالشخص اللي يخرج قبله عند رجوعه من الحرب أم وده شكل من أشكال النذور الخاطئة أو الوعود المتعجلة اللي الإنسان ممكن يغلط بيها غلطة كبيرة أوي قدام ربنا أراجع معاكم هنا جامعة خمسة لأنها مرتبطة بالحتة دي لأن يمكن ده أكتر موقف صعب في حياة يفتح كده حياة يفتح تقريبا خلصت إنما الموقف ده عاوزين يعني نشغل بيه شوية يقول في جامعة خمسة عدد اتنين كلمة حكيمة أوي لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله لأن الله في السماوات وأنت على الأرض يعني مش هترجع في كلامك ما يصحش فلذلك لتكن كلماتك قليله بعد كده يقول إذا نظرت نظرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به لأنه لا يصر بالجهال هتبقى جاهل في عينين ربنا لو ما التزمتش فأوفي بما نظرت أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ ما تقولش كلمة تضطر تعملها تعمل بيها مصيبة أو مشكلة ولا تقل قدام الملاك انه سهو ترجعش في كلامك وتقول سوري معلش مفيش معلش في الكلام مع ربنا خليك خليك كبير لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يدك بصوا النذر اللي عمله يفتح غلط وهيكلفه بنته انما الراجل ده كان عنده فضيله انه لم يرجع في نذره كان ممكن يرجع في نذره وهي خطية وخلاص يعني هتتحسب له خطية طبعا وخطية كبيرة لكن من أمانته مع ربنا الغريب إن الكلمة اللي قالها ربنا كلفته حياة بنته بس قال ولو بغض النظر ان تصرف مش صح واقول لكم ليه مش صح وهنناقشه لكن خلونا نتعلم من هذا الرجل الفضيلة دي قد ايه الواحد ممكن يبقى ملتزم بكلمته مع ربنا ياما بنوعد ربنا وما بيكلفناش الوعد كتير على فكرة إنما الوعد ده كان هيكلفه حياة بنته وما تراجعش فيه يعني خدوا بس الجانب المضيء من القصة أنا عارف كلكم متغاظين من الراجل وصعبان عليكم اللي هيعمله إنما خلينا نفكر في الفضيلة دي هل الواحد فينا يقدر يلتزم بكلامه مع ربنا إلى هذه الدرجة؟ حاجة كبيرة أوي عشان كده الواحد بيتكسف يوعد لأنه لما بيوعد مش قد كلامه بنوعد نصلي مش بنصلي بنوعد ما نكذبش بنكذب بنوعد نسامح ونرجع في كلامنا بنوعد بحاجات كتير لكن هنا مجرد ما وعد ما قدرش يرجع وهنشوف الموقف يقول ثم أتى يفتح إلى المصفى إلى بيته وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص يعني بنته فرحانة طلع له بقى إيه بمهيصة أبوها رجع من الحرب منتصر وهي وحيدة لم يكن له ابن ولا ابن غيرها يعني الحكاية باظت خالص وكان لما رآها أنه مزق ثيابه اتقلب الفرح غم بالنسبة له طب لأنه مهما كان انتصر اكتشف أنه دخل في مأزق صعب أوي وقال آه يا ابنتي قد أحزنتيني حزنا وصرت بين مكدرية لأني قد فتحت فمي إلى الرب هذه الفضيلة يعني أنا فتحت فمي إلى الرب وقلت كلمة ومش هرجع فيها عشان كده سليمان بعدها يقول له لا تستعجل فمك إلى نطق كلام قدام الله قال أنا نطقت خلاص ولا يمكنني الرجوع مش هقدر أرجع فيه البنت دي بقى تربية إيمان بجد زي اسحاق كده شوفوا اسحاق ابو اسحاق يعتقد انه كان شاب لما ابوه ربطه كان يقدر يفلفص يعني كانش طفل اسحاق يعتقد عند في المفسرين انه كان كبير مش صغير وابوه عجوز فوق مية وكذا سنة 116 سنة يمكن في الوقت ده فكان إسحاق ممكن لا يخضع لأبوه لما لقاه بيقول له تعالى اربطك إنما إسحاق تميز بفضيلة الطاعة لأنه ثقة في أبوه العمياء إن ده رجل الله خلاص اعمل اللي أنت عاوزه أنت وربنا بهذه الثقة سابه يربطه وشاف السكينة فوق رقبته شاف أبوه رافع السكينة وربنا منعه البنت دي عندها نفس الفضيلة قالت له يا أبي هل فتحت فاك إلى الرب فافعل بي كما خرج من فيك ما ترجعش من- في كلامك مع ربنا مش مهم أنا المهم ما ترجعش في كلامك مع ربنا أبدا ده كام واحد بيعطلنا إن إحنا ننفذ وعودنا عن ربنا ده ساعات واحد يندر إنه يعيش لربنا وتلاقي مراته تقول له بس ومش بس ده هيعيش مع ربنا لكن هنا الوعد هيكلفها هي حياتها قالت له ما ترجعش في كلامك هل فتحت فاك إلى الرب افعل بي كما خرج من فيك بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك قالت له شوفوا بقى البنت اللي بتحب ربنا وبتحب الكنيسة قالت له أنا فرحتي على مش سيعاني أن ربنا نصرنا على الأعداء انتقم لنا من الأعداء مش مهم أنا. فدى ال- فدى البلد كلها وفدى النصرة دي كلها طبعا ده بصيص من الإيمان بتاع العهد الجديد بأنه في حياة أخرى وفي أفراح أخرى يعني شوفوا بالرغم أنه لسه كان في أول يعني لسه بعيد عن كلام ربنا يسوع عن العهد الج- عن السماء وأفراح السماء إنما في إيمان كده جوه القلوب القديسين بينقل لهم إن في أبدية وأبدية حلوة فهي واحدة بتدخل على الموت بفرح وقالت ويعني أفدي أنا الشعب ما كان في ناس كتير هتروح فدي ما أنا كنت ممكن أت- تموت أنت يا أبويا في الحرب أموت أنا ويعني فدى المعركة كلها بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون ثم قالت لأبيها فليفعل لي هذا الأمر اتركني شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذراويتي أنا وصاحباتي يعني إيه قالت له هطلع في الجبل أكمل إيه أيام غربتي على الأرض في صلاة دي تعتبر من الرهبات أو فكرة البتولية كانت ممكن تقول له شهرين أفرح وهيص واتجوز بتاع إنما لأ ده هنا تفكير روحي قالت له أطلع الجبال و... واستعد بقى للحظة دي وأنا وصحباتي وأبكي عذراويتي يعني خدوها بالمعنى الروحي بتاع انه الراهب اللي ساب الدنيا طالع يبكي غربته يبكي بتوليته يعني ايه يعني يصون بتوليته بالبكاء انه الرهبانة الحقيقية تحفظ البتولية بالدموع وتصون التكريس بالبكاء المستمر فتبقى جاهزة كده عروسة للسم فقال اذهبي وارسلها وارسلها إيه الى شهرين فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال وكان عند نهاية الشهرين رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره برضو الواحد يتعجب من جبروت الراجل ده في حتة غلط إنما الحتة الصح شهرين كانوا ممكن يهزوا قلب أي راجل على بنته دي وحدته دي بنت وحدته كان يرجع في كلامه ده شهرين يعني مخه يودي ويجيب مئة مرة إنما فضل مصر إن الكلمة اللي وعدت بيها ربنا مش هرجع فيها والبنت مشجعاه الب- الوعد اللي انت وعدت بيه ربنا يحكوا عن واحد فقد مراته وبنتيه في حادثة في قرن سابع بقى فبعت له الق- وبعدين كان بيفكر في الرهبان فالقديس جيروم بعت له جواب تشجيع قال له كمل جهادك وادخل عيش راهب بقية حياتك ويكفي انك قبلت ان يأخذ منك ربنا الحاجات دي قدمها كما قدم يفتح ابنته يعني ايه يعني يفتح قدمها بإرادته صحيح ربنا خد حبايبك دول من غير إرادتك إنما بالتكريس بتاعك وبالشكر اللي في قلبك قدم بقية حياتك كأنك راضي عن اللي عمله ربنا كأنك يفتح اللي اللي قدم بنته بإيده ذبيحة لربنا فرجعت إلى أبيها ففعل بها نذر الذي نذر وهي لم تعرف رجلا فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتح الجلعادي أربعة أيام في السنة البنات طبعا خدوها بقى إيه عبرة قديسين كتاب قالوا إن النذر كان غلط إنما ليه ربنا سمح إن الندر يتم عشان يخوفنا من الندر ال- المتهاون يعني يورينا قد كده اللي يندر يلتزم مهما كلفه وبالتالي لا تند... ما تندرش ابدا مستعجل احسبها كويس خالص وانت بتتكلم لانه يمكن لو كان رجع فيها وربنا سمح له كان كل واحد يندر يرجع فيها يقول لك اصل الفلوس مش مكفيه اصل الظروف مش ما وبقت الحكايه دلع انما كون يفتح التزم بنادره مع كل التكلفه الفظيعه دي يخلينا كلنا نكش محدش يندر الا لما يكون قد كلامه لكن في موقف تاني أحبكم تحطوه جنب الموقف ده في صمويل الأول 14 مرة شاول الملك حلف حلف أو وعد وعد وبرضه كان غلطان زي يفتح اللي يقرأ القصة دي في صمويل الأول 14 كانوا في حرب بين شاول الملك وبين شعب إسرائيل بين شاول الملك كشعب إسرائيل وبين الفلسطينيين وشاول في الوقت ده للأسف ما كانش يعني حكيم فيقول ايه ضنك رجال اسرائيل في ذلك اليوم لان شاول حلف حلف الشعب قائلا ملعون الرجل الذي ياكل خبزا الى المساء حتى انتقم من اعدائي يعني في نص المعركة أول ما لقى المعركة ماشية معاه وربنا نصره على الفلسطينيين قال كلام ملوش أي لازمة قال ملعون اللي هياكل لقمة لغاية ما يجي بالليل لغاية ما نخلص على أعدائنا طب دول عساكر محتاجين يشربوا وياكلوا عشان يكملوا الحرب فيقول اللي حصل ايه فلم يذق جميع الشعب خبزا وجاء كل الشعب إلى الوعر وكان عسل على وجه الحقل ولما دخل الشعب الوعر إذا بالعسل يقطر فلم يمد أحد يده إلى فيه لأن الشعب خاف من القسم شايفين عسل طبيعي طالع من الحتت اللي فيها زي مناحل وحاجات كده محتاجين كالوريز محتاجين تعبانين رجالة حرب بحرب إنما خافوا من اللعنة والحلف اللي قاله شاول وبعدين يحصل ايه اما يونسان فلم يسمع يونسان ده ابن شاول ما سمعش القصد عندما استحلف ابوه الشعب فمد طرف النشابه التي بيده وغمسه في قطر العسل ورد يده الى فيه فاستنارت عيناه عينيه نورت لما كان شويه عسل فأجاب واحد من الشعب وقال قد حلف أبوك الشعب حلفا قائلا ملعون الرجل الذي يأكل خبزا اليوم ففي واحد نبهه بعد ما كان قال له ده أبوك قال كده سكت فأعيا الشعب الشعب كله تعب جه على آخر اليوم مش, بيجو مش قادرين يمشوا فقال يونسان قد, قد قدر أبي الأرض أبويا قدركم انظروا كيف استنارت عيناي لأني ذقت قليلا من هذا العسل فكم بالحري لو أكل اليوم الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوا أما كانت الآن ضربة أعظم على الفلسطينيين يعني لو الرجالة دي كلها كانت كلت شوية عسل كانت تبقى الحكاية أقوى إنما خلاص خاروا في الطريق آه، حصل انه بان ان ربنا غضبان وزعلان فقام شاول قال يبقى في حد كسر القسم وحط الشعب في كفه وهو ويونسان في كفه طلعت الكفه بتاعته عمل قرعه طلع يونسان قال له يا ابني انت عملت ايه؟ فأخذ يونسان فقال شاول ليونسان أخبرني ماذا فعلت أخبر يونسان وقال ذقت ذوقا بطرف المشربة التي بيدي قليل عسل فها أنا ذا أموت فقال شاول هكذا يفعل الله وهكذا يزيد أنك موتا تموت يا يونسان نفس القصة بس هنا راجل غشيم قال كلام مش تمام وحكم على ابنه هنا حصل موقف مختلف فقال الشعب لشاول أيموت يونسان يونسان كان هو اللي ابتدى المعركة وهو سر النصرة مش شاول كان يونسان هو سر الانتصار أيموت يونسان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في إسرائيل حاشا كل الشعب وقف لشاول قالوا له لا يونسان ما يموتش قال لهم بس أنا حلفت فقال الشاو- الشعب لشاول أيموت يونسان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في إسرائيل حاشا حي هو الرب لا تسقط شعرة من رأسه إلى الأرض لأنه مع الله عمل هذا اليوم يعني ما كانش ربنا بارك له ما كانش ادانا النصرة دي فق- فافتدى الشعب يونسان فلم يمت يعني إيه أقنعوا شاول أنه يقدم فدية مكانه فصعد شاول من وراء الفلسطيني وذهب الفلسطيني مكانه هنا القصة اتغيرت عشان هتقولوا هل يصح انه اذا كان ندر من هذا النوع الخاطئ يتكسر ممكن بس في ظروف ضيقة جدا وبحل من أب الاعتراف إذا كان الندر أساسه غلط يعني كان ممكن يفتح يرجع في كلامه ويقدمه فدية عن البنت دي زي ما حصل وقت شاول فدية بدل البنت على اعتبار ان النذر اساسا غلط لكن ربنا سمح ان القصة تكمل عشان الناس تخاف تندر باستعجال وتقول كلام مش في محله واضحة الفكرة إذا يجوز في أضيق الحدود أنه إنسان يتراجع في ندره بحل خاص من أب اعترافه إذا كان ندر مؤذي لآخر إنما مش يقول أصل أنا يعني الفلوس ضاقت عليا لا ما كنتش تقول يعني ده مش مؤذي تيجي على نفسك يقول طب لما أخلص المشروع أدفع الندر لا مش هيخلص المشروع ومش هيبقى فيه بركة لأنه أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي نرجع ليفتح آخر جزء في يفتح قضاة 12 واجتمع رجال إفرايم وعبروا إلى جهة الشمال وقالوا ليفتح لماذا عبرت لمحاربة بني, جد بني عمون ولم تدعنا للذهاب معك نحرق بيتك عليك بالنار دول بقى شوية ناس مزعجين من سبط اسمه إفرايم إفرايم ابن يوسف إفرايم ومنسى وإفرايم من كثرته من أك... من أكثر الأسباط فكان ساعات يتقال إسرائيل كله نسبة لإفرايم إنما إفرايم دول جماعة متكبرين شايفين نفسهم أصحاب حق على طول قال بعد ما انتصر يفتاح جم قالوا له إيه أنت حاربت من غيرنا ليه الشغل ده بقى منكم لقيتوا الراجل غلب هو لو كان مات والناس اتبهدلت كنت قلت الحمد لله ان احنا ما حاربناش دلوقتي جايين بيقولوا له حاربت نزلت تحارب عننا من غير اذننا ليه طبعا كلام صغير قوي الحقيقه القصه دي اتكررت مع جدعون قبلها بصحاحين ثلاثه برضه جدعون كان طلع يحارب وفرايم خافوا يحاربوا فاكرين جدعون لما قال اللي خايف يروح فكل الناس روحت وفي الاخر فرزهم عند الميه طلعوا 300 شخص وابتدى النصره بالمعركه دي في الاخر بعد ما جدعون عمل كده برضه بتوع افرايم رجعوا يقولوا له ايه حاربت من غيرنا ليه تطلع مين انت عشان تبقى قائد وتحارب انما جدعون اتصرف تصرف احسن من يفتح جدعون قال لهم ايه لو رجعتوا القضاة 8 عشان نشوفوا الخصام ده هيعمل اللي هيقلب بغم دلوقتي قال له رجال افرايم ما هذا الامر الذي فعلت بنا اذ لم تدعينا عند ذهابك لمحاربة المديانين وخاصموه بشدة فقال لهم ماذا فعلت الآن نظيركم وأنا عملت إيه زيكم أليس خصاصة إفرايم خيرا من قطاف أبي عزر أبي عزر ده بيت أبوه بيت أهل جدعون قال لهم ده خصاصة إفرايم خصاصة اللي هي إيه اللي هي بوائي بوائي بوائي الحصاد يعني اللي يقع كده ملوش قيمة يعني قال لهم ده بوائي البوائي بتاعتكم أحسن من قطفة أبي عزر كلها شوفوا التواضع شوفوا قال لهم كلام طفاهم قال لهم أنا أجي جنبكم إيه ده أنتوا الخير والبركة ده أنتوا الكبار أنا حتة واحد صغير ده أنتوا الخصاصة بتاعتكم أحسن من القطفة بتاعتنا ليدكم دفع الله أميري المديانين غرابا وذئبا بعد ما هربوا كل المديانين من جدعون فضلوا ملكين استخبوا فبتوع إفرايم مسكوهم موتوه فقال لهم شوفوا برضو الحكمة قال لهم إذا كان ربنا اختصكم أنتوا إن أنتوا تموتوا الأميرين الكبار ورب ودئب بتوع المديانين فأنتوا اللي عملتوا كل حاجة أنتوا البركة أنتوا الكبار أنا ما عملتش حاجة وماذا قدرت أن أعمل نظيركم أنا ما أقدرش أعمل حاجة زيكم حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام عشان هنشوف يفتح هيعمل ايه مش هيبقى ناصح زي جدعون جدعون كان اشطر لانه كان متواضع طفى نارهم بكلمتين حلوين وباتضاع وقال لهم انا ولا حاجه ده انتوا اهم مننا وربنا اداكم النصره الاخيره وطفى الكبرياء بتاع اللي عاوز يغلب المتكبر ما يغلبوش غير بالتواضع هنا بقى يبدو ان ربنا برضو ايه لازم ياخد بحق اولاده فبتوع افرايم دول اصلا مش هيجيبوها البر فكان لازم ربنا ياخد بحقه فحصل ايه اجتمع رجال افرايم وعبروا لجهة الشمال وقالوا ليفتح لماذا عبرت لمحاربة حربة بني عمون ولم تدعينا للذهاب معك نحرق بيتك عليك بالنار فقال لهم يفتح صاحب خصام شديد كنت انا وشعبي مع بني عمون وناديتكم فلم تخلصوني من يده هنا رد رد ايه جامد بقى قال لهم ايه ما أنا مخاصمهم بقالي سنين وقلت لكم تعالوا ساعدوا ما جيتوش ولما رأيت أنكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي وعبرت إلى بني عمون فدفعهم الرب ليدي فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي شد في الكلام قال لهم ده أنا حطيت روحي في إيدي ونزلت وغمرت وانتوا طلعتوا يعني خوافين وجبنة وما دخلتوش الحرب جايين النهاردة تتكلموا وجمع يفتح كل رجال جلعاد هنا لا ده بعت سلام ولا تفاهم ولا صالح للأسف هو خبط الكلمتين الجامدين وجمع الناس تطلع تحارب هيحاربوا مين دلوقتي هيحاربوا بعض ما هو يفتح بالعادي يهودي وإفرايم دول يهود هيخبطوا في بعض شوفوا بقى الشيطان شاطر دايما في الحركة دي يا جماعة وكتير منكم يحس بيها لما الواحد فيكم يغلب خطية يلاقي نفسه وقع مع مين مع أقرب الناس ليه الشيطان ينتقم بالطريقة دي خليكم نصحين لما يحصل بركة وخدمة ناجحة وفرحة روحية خلي عينك في راسك لأن الشيطان هيبقى مدور لك مؤامرة إنه ينكد عليك بطريقة تانية ما أنت غلبته زليته دست على راسه طيب هو بقى يوقعك في بعضك فاهمين فخلينا ناصحين دايما ما تبقى راجع من القداس فرحان كده ومصلي حلو حاسب اسمع لك كلمة كده ولا كده من مراتك ولا من ابنك خليك جدعون وقول لهم انا ولا حاجة ده انتوا البركة وطفي النار بسرعة لأن الشيطان هيبقى متغاظ فعاوز يقلبك على أهل بيتك أو على نفسك لأنك أنت كيده في حاجة تانية فشوفوا هنا للأسف يفتاح ما كانش حكيم تاني في الحتة دي جمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب إفرايم فضرب رجال جلعاد إفرايم لأنهم قالوا أنتم منفلتو إفرايم جلعاد بين إفرايم ومنسى إفرايم ومنسى دول ولاد يوسف وسبطين قريبين لبعض في الأرض جلعاد دول اللي في النص منطقة جلعاد دول اليهود اللي ساكنين ما بين إفرايم وما بين منسى فضربوا رجال جلعاد فرايم اللي هم رجال جلعاد اللي هم بتوع يفتاح ضربوا فرايم اللي كانوا بيتكلموا عليهم فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردن لإفرايم يعني خدوا مساحة من الأرض بتاعتهم وكان إذ قال منفلتو إفرايم دعوني أعبر كان رجال جلعاد يقولون له أأنت إفرايمي فإن قال لا كانوا يقولون له قل إذا شبولت فيقول سبولت هفهمها لكم بص كانوا بتوع افرايم بيهربوا بتوع افرايم كانوا بيجروا خلاص لانه بتوع يفتاح دول ايديهم تقيله ودايرين يموتوا بتوع افرايم دخلوا بقى في معركه جديده لانه افرايم عملوا فيها يعني ابطال وجايين بيقولوا له حاربت ليه فهو صعيدي دخل فيهم شمال فاللي ابتدوا يهربوا من افرايم كانوا بيقعوا في ايدين بتوع جلعاد ماشي فيقولوا له انت فرايمي لو قال اه يموتوه طبعا ما حرب بقى لو قال لا عاوزين يتاكدوا فرايمي ولا مش فرايمي عارفين في في الصعيد في ناس ها رايح الديش اه في بعض الكلمات في بعض البلاد تلاقوها الحرف يتنطق غير الحرف آه عندكم امثله كده في الصعيد كتير كده انتوا فاهمين يعني خلاص فهنا كان عندهم كده كل شعب له نطق مختلف ففي كلمة من غير ما ياخد باله يقولها بدل ما يقول السين يقول السين فيعرفوا انه فرايمي فاهمين الفكرة ايه قيمتها الروحية طبعا دي يورينا ان هم آه فيهم مكر برضه وفيهم دهاء وفي عنف وهنا بيتدبحوا في بعض يعني دول مفروض يهود في بعض فبالرغم من النصرة اللي خدوها من ربنا إلا أن الشيطان ذلهم بطريقة تانية إن هم وقعوا في بعض وما بقوش بيرحموا بعض كانوا يقولون له قل إذا شبلت فيقول سبلت ولم يتحفظ لللفظ بحق فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الأردن فسقط في ذلك الوقت من إفرايم 42 ألف شوفوا العدد ضخم إزاي وقضى يفتح لإسرائيل ست سنين ومتى يفتح الجلعادي ودفن في إحدى مدن جلعاد الحتة دي ترمز لإيه؟ اللي يعرف اللغة هينجي نفسه بمعنى ايه فاكرين بطرس مثلا اتقفش ليلة صليب المسيح له المجد حتة جارية غلبانة لأن هو رد بالأسلوب الجليلي الفلاحين بتاعهم فقال له قالت له لغتك تظهرك أنت كمان جليلي لأن اللغة بتبان فبطرس كان جليلي زي المسيح وهم في أورشليم تحت الناس الراقية فبطرس لغته فلاح شوي فقالت له ما أنت جليلي تبقى تلميذه لغتك تظهرك دي خلينا نفهمها انه ممكن كلامك يبررك وكلامك يدينك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان اقل لفظة ممكن تدينك مش بقولك يعني انما مقصود بيها حاسب على كل كلمة بتقولها في واحد كلامه ربنا يقول ده بتاعنا بيقول آه اخطيت بيعرف يقول اخطيت بيعرف يقول حقك عليا بيعرف يقول صلي لي بيعرف يقول ربنا معاك بيعرف يقول صدقني اللغة تدل على سلوك وحياة وفي واحد تاني لسانه غير كده خالص وبعدين يعمل فيها بقى فرايمي لا ولا بالعادي لا هيتقفش فاهمين يعني في السماء هيقفشونا انا مش عاوز اقول يمكن الملائكة على باب السماء يعملوا الحاجات دي فيقولوا لك قول كده تيجي تقول ما تعرفش تقول اللي انا اقصده انه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان حاسب لانه شوف لفظة واحدة ممكن تضيع عمرك عشان الواحد يخاف قوي من الكلام هقول بس ملخص سريع يفتاح خادم عظيم وقاضي لشعب إسرائيل وذكر اسمه في سفر العبرانيين في العهد الجديد إصحاح 11 واحد من رجال الإيمان يعني بالرغم ان احنا لقينا له كذا غلطة انما يفتاح مذكور مع جدعون وصمويل في الليستة اللي قالها بولس الرسول في اخر سفر العبرانيين كرجال ايمان من غير ما يذكر لهم قصص انما قالهم ورا بعض كده كاسماء ده يدل انه الكتاب بيعتبر يفتاح راجل عظيم بسبب ايمانه بسبب فدائيته بسبب تمسكه بوعده وعهده مع ربنا بسبب احتماله للإهانة بسبب يعني الحكمة اللي كانت عنده هو داخل على بني عمون كل دي فضائل كانت في حياته رفعته في نظر ربنا بالرغم ان هو ابن المرأة الزانية وزميل قطاع الطرق والشخص اللي كان مطرود من اخواته قد يكون إشارة ربنا يسوع لأن المسيح طرد من إخوته ورفض الحجر الذي رزله البناؤون صار رأسا للزاوية إخواته طردوه وبعدين رجعوا قالوا له اتحايلوا عليه تعالى انت فدينا وتعالى خلصنا واحد من القديسين قال أيضا يشبه المسيح لأنه المسيح له المجد قدم وحيدته نفسه الوحيدة ذبيحة أمام الله يعني يفتح قدم نفسه الوحيدة فدا للشعب كله فبنته الوحيدة البنت الوحيدة أغلى من نفس الراجل نفسه في نظره فهو قدم نفسه الوحيدة فداء على الشعب عشان الخلاص اللي ربنا عمله لإلهنا كل مجد